الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله الله كما أحببتنا وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا تأتي الوقفة الثالثة كيف ننصر نجيب نصر ربنا ده ازاي بقى نمر واحد اليقين في الله اليقين ان مش بجهدك ولا بدماغك ولا بشطارتك وفهلوتك وذكائك ولا بعقلك ولا بنظرتك ورؤيتك لا اليقين أن الذي يأتي بالنصر هو الله واليقين ده يريح قلبك قال الله جل جلاله عشان يريح قلبك عم الحاج ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صل عليه صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول لك إن قضية إن أنا أنصرك ده موضوع مفروغ منه سينصر المسلمون سينصرون سينصر الإسلام سينصر سيمكن للدين سيمكن مش أنا اللي بقول كده ده ربنا اللي كتب كده قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أنا اللي بقول كده أنا عايز زي ما قلت لك كده جسمك يقشعر وشعر راسك يشيل لما أقول لك ده كلام ربنا ربنا اللي قال كده مش من عندي مش حاجة أنا بتوقعها لا ده أنا حاصل لقلبي يقين أن الظلم سيزول وأن الدين سيمكن وأن الأذى سيزول وأن الفجور سيذهب ده, ده شيء لازم هيحصل يقينا هيكون بس احنا اللي حاطين طوب في الطريق حاطين متاريس في طريق النصر ده لو اتشالت هيجي جري بس لما نشيل ونزيل العقبات اللي احنا حاطينها في طريق النصر جاي شايفينه بعينينا بس فضل حتة في السكة اللي هي انا وانت نفوسنا الاماره بالسوء شهواتنا واهوائنا المنافقين اللي بينا يبقى اول حاجه كيف ياتي النصر اليقين ارجع تاني للايه اللي انا قلتها مهم قوي ان ان احنا ن- ننظر فيها نظرة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون هل انت من عباد الله الصالحين لا لو انت من عباد الله الصالحين عمرك ما تقول انا من عباد الله الصالحين اذا لقيت واحد بيقول لك انا من اولياء الله الصالحين تعرف انه مش منهم اللي منهم عمره ما يقول انا منهم لان اللي منهم منكسر وخاضع ومش شايف نفسه تبقى اقول لشيخنا الكبير مره ادعي لي قال لي انا يا ابني انا لو دعيت لك يدخل في رجلك مسمار تنزل على دماغك طوبه انا من المذنبين مالكش دعوه بيا هي دي الصالحين عشان كده سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لن يدخل احدكم الجنه عمله قالوا ولا انت قال رغم ان هو سيد ولد ادم صح ولا لا كان يقدر يقول لهم لا انا مش زيكم انا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر صح ولا لا انا خليل الله بس ما قالش لانه مش شايفها قال لهم ولا انا صلي عليه صلى الله عليه وسلم الشاهد ايه ان ان الارض يرثها عبادي الصالحون بقول ان وجود الصالحين ضمان عدم هلاك هذه الامه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على السيده ام سلمه فزعا وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب اليوم فتح من رد يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بين إصبعيه الإبهام والتي تليه قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث يبقى الميزان عشان ما نهلكش أن يكثر الصالحون ده ميزان إذا كثر الخبث حصل الهلاك الهلاك اللي انت شايفه النهاردة الهلاك اللي انت شايفه النهاردة من البطالة وغلاء الأسعار وكثرة الفجور وكثرة البطش والقتل وكثرة الظلم والأذى وكثرة النصب وأكل أموال الناس بالباطل و و كل الهلاك اللي انت شايفه نتيجة نقص الصالحين أصلها ميزان يزيد الصالحين يزيد الخير يقل الصالحين يقع الهلاك أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبث نرجع للسؤال تاني هل أنت من عباد الله الصالحين مش تواضع بقى لا لا الحقيقة الحقيقة ابن القيم يقول ايه يا عم الشيخ عبد المسعود الله يكرمك ابن القيم يقول ايه ثمة فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين انت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات بتصلي وبتصوم بتقرا قرآن بتتصدق بتقوم الليل ده الذين آمنوا وايه وعملوا الصالحات لكن الصالحين اه فوق دول ايه درجة تانية درجة أعلى درجة درجة فوق ربنا قال ايه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم لا ندخل يعني هنبقى ندخلهم في الصالحين لما لما ينفعوا للدرجة دي أد- اللهم بلغنا درجات الجنة يا رب قال سبحانه وتعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون سؤال في جملة واحدة موضوع عباد الله الصالحين ده عايز عشر محاضرات بس أنا عايز أقوله في كلمة واحدة كيف تكون من عباد الله الصالحين عارف كيف تكون ببساطة في كلمة واحدة ان يكون نفسك في كده اصل يا عم الحاج انت عمرك في حياتك بقالك يجي عشر سنين بتصلي قلت في سجودك يا رب ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين عمرك قلتها ما قلتهاش مش على بالك طب هتبقى منهم ازاي ده سيدنا ابراهيم خليل الله الرب هب لي حكما والحقني بالصالح والحقني بالصالحين سيدنا سليمان وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين سيدنا يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين لا سي امشي بقى واحده واحده كده على كل الانبياء تلاقي كل نبي قال وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين كل الانبياء بلا استثناء انت ما طلبتهاش هتطولها ازاي يبقى نمرة واحد تطل- تتمناها تشتهيها تستشرف لهذه المنزلة آه نفسي ولما تستشرف يبقى قدها بقى تيجي تبص لواحدة عريانة في الشارع تقول ايه يا راجل عيب عليك وتقول لي عباد الله الصالحين فتتكسف وتبطل صح كده ولا لا تلاقي نفسك هتدخن سيجاره إيه سيجاره طب هو عباد الله الصالحين ربنا يشوفه في ايده سيجاره ملائكه تشم ريحه بق وحشه ينفع وهكذا هتصنع بقى هت ايه بعد البدايه دي البدايه الاولانيه ان تستشرف القصه اللي بقولها كتير ها بقولها كتير جدا ان واحد عدى على معرض سيارات كده عندكم على الكورنيش هنا فبص على العربيه كده فعجبته فصاحب المعرض واقف قدام الباب فقال له عجبتك العربيه دي؟ قال له اه عجبتني قال له عايزها؟ قال له نفسي قال له والله لو عايزها بجد اديها لك قال له والله عايزها بجد قال له فلوسها فين؟ قال له ما معيش فلوس قال له يبقى مش عايزها بجد انت بتهرج اللي عايزها بجد يبقى معاها ثمنها فلذلك برضو نفس الشيء عايزها بجد تبقى قدها يعني عايز تبقى من عباد الله الصالحين بجد تبقى ايه تبقى قدها عباد الله الصالحين دي يا جماعة محتاجة عدد ذكر معين استغفر الله الصلاة على النبي والتسبيح والتهليل والتكبير عدد عدد ركعات معين عدد صدقات معين عدد معين لازم تأديه ساعتها تترقى للدرجة دي مش لعبة هي مش لعبة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون اللهم اجعلنا منهم اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الساعة ساعة إجابة استجب فيها دعاءنا واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين بلاغا يعني إيه شوفوا يا إخوة لما نشوف الإحباط اللي احنا عايشين فيه اليومين دول إحباط الإنسان كده لما نقول النص جاي ان شاء الله تقول لي منين شكلها كده ضلمه لا ربنا بيقول لك ان في هذا لايه بلاغا هي دي شعورك بان الله يبعث فيك الثقه واليقين ان نصره ات تبلغك هذا النصر لازم يبقى عندنا مساحه من التفاؤل اللهم اشرح صدورنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الفرح بك والاستبشار بنصرك الفرح بالله والاستبشار بوعد الله من عوامل حصول التمكين عشان كده كان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في عز ايام الهزيمه يحدثهم بالنصر سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم اسم العم الحاج الكريم ايه يا عم الحاج رشاد يا عم الحاج رشاد سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة احد سبعين من اصحابه اتقتلوا انا بس قلبي بيوجعني لما بجيب سيرة غزوة احد واتذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شجت جبهته صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يمسح الدم عن وجهه ويقول أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن وهم مجروحين يا عم رشاد ومتعورين ومذبوحين ومقتولين ومهزومين والرسول بيقول لهم خلاص هتلمسوا الحجر الاسود عشان كده في زمن الهزيمه زي ايامنا دي من الاحباط انك تكلم الناس عن الهزيمه وتلوم الناس لا حدثنا عن النصر الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب والمشركين وقبائل العربية محاصرة المدينة لدرجة ان المنافقين بيقولوا ايه يا فضل الشيخ الاسم الكريم مفتاح يا عم الحاج مفتاح ما شاء الله ما شاء الله كلها اسماء طيبة ما شاء الله يا عم الحاج مفتاح عم الشيخ مفتاح يا مولانا كان المنافقين يقولوا ايه ولا يأمن احدنا ان يأتي الغائط كان الواحد منهم يخاف يروح يقضي حاجته والرسول يقول لهم ايه ابشروا فقد اضيئت لي كنوز كسرى ابشروا فقد اضيئت لي كنوز بصرى وهم متحصرين مش لاقيين ياكلوا جابر عمل لهم حتة فرخة الرسول دعا عليها ال 300 اللي بيحفروا الخندق بس كانوا رجالة يا دي انت يا ابو نضارة كانوا الصحابة دول شوية رجالة ما حصلوش بعد كده اه والله لما تتصور ان يحفروا خندق طوله من 3 ل 5 كيلو متر في عرض 3 ل 4 متر في 30 يوم رجاله ولا لا والله العظيم يعني هنا النهارده الناس بيقولوا ان يحفر هذا بمعول بفاس هذا مستحيل ولكن الصدق مع الله بركة ربنا عشان كده لما بقول لك النهاردة لما تقول لي نصر اقول لك منين شكلها ضلمة تقول لي لا مش بقياسك ما تطلعش ربنا من القضية اه لا الله يعمل لدينه مش باللي احنا شايفينه ما ظننتم أن يخرجوا ها؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله لا تمام والله من حيث لم يحتسب ده مش ده مش شغلانه بقى اه الملك جل جلاله الشاهد ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين قال سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون هوريك ده ربنا بيقول كده هوريك مش انا اللي بقول كده وابصر فسوف يبصرون قال الله جل جلاله كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز ان الله قوي عزيز الايات في هذا الموطن كثيره جدا ومبشره ولازم تبقى على اليقين ده بس زي ما قلت لك كده جاء النصر ايه جاي افتح له سكه بقى افتح له سكه عشان يجي لكن طول ما انت واقف في سكته دي مشكله كبيره عارف لو ان دي مش موضوعها بقى دي, دي موضوعها الدرس الجاي ان شاء الله لما نتكلم ايه هي العوائق التي في طريق النصر من العوائق التي في طريق النصر نفسك الأمارة بالسوء إن الناس دي كلها يبقى كل همه أكل العيش عايزين نخير الهم ده يبقى همك لا إله إلا الله ربنا قال في أسباب الهزيمة في غزوة أحد قال الله جل جلاله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء تاني اسمع الآية دي تاني اسمع كلام ربنا زي ما قلت لك حضر قلبك لكلام ربنا يا عم الحاج قال جل جلاله وطائفة قد ايه أهمتهم أنفسهم إن يبقى كل واحد شايل هم نفسه ما وراهش غير هم نفسه هناكل ايه هنشرب ايه ساكن فين الفلوس كفت فلوس ما كفتش ال- انبوبه البوتاجاز البنزين الجاز ال- هو ده همه لا مش ده همك ده همك الدين همك لا اله الا الله همك ان ال- ان ان ده بينصر الدين ويعلي الدين ويمكن للدين ويطبق الدين ويحب الدين ولا بيحارب الدين يبقى ده همك قول لي وناكل منين يا مسكين اللي بيوكلك هو الله قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعر لنا حط لنا تسعيره التمر بكذا والطماطم بكذا والخيار بكذا وال قال الله هو المسعر اللي بيحط الاسعار مين الله اسمع اسمع بس عشان يبقى عندك يقين في الشريعه اللي احنا نفسنا فيها قال الله ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما جاله خباب بن الأرت وهو نائم في برده في ظل الكعبة وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا ألا ترى ما بنا ألا ترى ما أصابنا فجلس رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يسقط شقاه ما يرده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر انت مصدق سيدنا النبي ولا مش مصدق صلي عليه بيحلف بيقول والله لا يتمن الله هذا الأمر صدق بقى يا مسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون أيها الإخوة احنا ذكرنا سبب واحد من أسباب النصر اليقين السبب الثاني الإيمان ودي عايزة ليلة بحالها هأجلها بس أنا عايز أقول لك حاجة عايز أقول لك حاجة بس في في دقيقة لما ربنا يقول إيه جل جلاله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يبقى العلو بقدر كمال الإيمان وكلما نقص الإيمان نقص العلو يبقى لما ما تشوفش علو يبقى ده نتيجة ايه نقص الإيمان طب اسمع الجملة دي وإن شاء الله هبقى أكتبها وأعلقها لكم على باب الجامع مهمة جدا إن أنا أكتبها دي اللي هي إيه ونحن نقرر في ثقة بوعد الله لا يخالجها شك أن الهزيمة لم تلحق بالمؤمنين قط لم تلحق بالمؤمنين في تاريخهم كله إلا إذا كانت هناك ثغرة في حقيقة الإيمان إما في الاعتقاد وإما في العمل يبقى عمر المؤمنين ما يتهزموا مش أنا اللي بقول كده ربنا اللي قال كده وكان حقا علينا نصر المؤمنين ده حق المؤمنين على ربنا حقهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين طب إذا ما انتصروش يبقى في خلل في إيمانهم نقص بهذا النصر امتنع به النصر تعطل به النصر تأخر به النصر طيب خلصت الدقيقتين بتوعي نخرج من درس الليلة دي بإيه أولا أننا نتمنى نصر الله نعمل إيه أن تكون من الصالحين إزاي أن أتمنى هذه المنزلة على الله أرجوها من الله إزاي إن أنا أبقى قدها قدها إزاي إن أنا أبطل معاصي وأعمل في الطاعات هو ده المطلب الوحيد منكم جميعا منكم جميعا مطلب الوحيد أنا أريد منك أنك أنت تبطل معاصي بس مش مطلوب منك أكتر من كده تبطل معاصي وتعمل بطاعة الله ساعتها يبقى فتحت طريق النصر ليأتي سريعا ويمكن للدين حد ناوي يتوب الليلة دي ناوي بجد ولا متردد بجد والله طب قل تبنا الى الله لا من قلبك بقى مش مش مش هي مش هتاف مش مظاهرة وانما الله يرى قلبك اوعى تكذب على ربنا اوعى تقول تبت الى الله وربنا يطلع عليك يقول كذب عبدي اصدق الان تبت الى الله ورجعت الى الله احبكم في الله والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب